الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هذا هو الدرس الرابع والستون من دروس النحو وشرح كتاب التحفة السنية والكتاب للشيخ محمد محي الدين وما زلنا مع المنصوبات وقد أط- أط- أطلنا في المنصوبات لأن آه، النصب في اللغة العربية كثير جدا النصب في اللغة العربية كثير جدا وسبب كثرة النصب في اللغة العربية أن أدوات النصب في اللغة العربية إيه؟ كثيرة آه، آه، واليوم ما- ما زلنا مع الم- باب المست- آه، الاستثناء واليوم مع- آه، معنا حكم المستثنى أه بأل وده عايز أذهان صافية أه ب- ب- المستثنى بإلا وعايز أذهان صافية وناس مصحصحة وانتوا الحمد لله ربنا أكرمكم خدتوا كده إيه آه، جرعة فول طبعا والفول بيمنع الفهم ولله الحمد فإيه ركزوا معايا خدت بال حضرتك حكم المستثنى بإلا فالمستثنى ب- بإلا يقول صاحب الأجرمية فالمستثنى بإلا آه، ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وإن كان ال- آه، الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على استثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا وإن كان الك- الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد ما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا إيه بزيد كعادتنا في شرح الأجرمية آه، نبدأ بإعراب كلام صاحب الأجرمية قبل أن نشرح آه، الكلام فالمستثنى الفاء فاء إيه؟ الفصيحة والمستثنى هنا إيه مبتدأ مرفوع بإيه يا جماعة بالضمة آه المقدر ليه على الألف منع من ظهورها التعذر تمام آه بإلا جار مجرور ين آه ينصب إيه فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله يعود على المستثنى إذا ظرف لما يستقبل من الزمان كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر الكلام آه اسمها اسم كان آه مرفوع بالضمة الظاهرة تاما آه خبرها أكيد خبر كان منصوب الفتحة والجملة من كان واسمها وخبرها آه واسمها وخبرها في محل جر بإضافة إيه إذا إليها آه موجبا خبر ثاني لكان أو نعتا تاما آه منصوب بالفتحة نحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك إيه نحو آه قام القوم قام فعل ماضي والقوم فاعل إلا زيدا إلا أداة إيه استثناء وزيد منصوب على الاستثناء ممكن أقول مستثنى منصوب ممكن أقول منصوب على إيه الاستثناء وخرج الناس الواو حرف عطف آه، خرج فعل ماضي الناس فاعل مرفوع بالضمة إلا عمرا إلا أداة استثناء وعمرا إيه منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه فتحة إيه ظاهرة في آخره وإن الواو حرف عطف إن حرف شرط جازم يجزم إيه آه، يجز آه، إن يجزم آه، فعلين الأول فعل الشرط والثاني إيه كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح في محل جزم بإيه بأن آه، بأن فعل الشرط الكلام اسم كان مرفوع بالضمة منفيا خبرها منصوب بالفتحة تاما خبر ثاني أو صفة جاز فعل ماضي مبني على الفتح آه، في محل جزم بأن جواب الشرط أو بأن جواب الشرط فيه جار ومجرور متعلق بإيه بجاز البدل فعل جا فاعل جاز مرفوع بالضمة والنصب الواو حرف عطف النصب معطوف على البدل مرفوع بالضمة على الاستثناء جار ومجرور نحو خبر لمبتدا محذوف ذا- تقديره ايه ذلك ايه نحو آه، ما قام الماء نافية وقام فعل ماضي والقوم إيه؟ فاعل مرفوع إلا زيد إلا حرف استثناء وزيد بدل من ق- من القوم مرفوع لأن بدل مرفوع إيه مرفوع وزيدا آه الواو حرف عطف وزيدا منصوب على الإيه الاستثناء ده لو كان يجوز فيها الاثنين وإن كان الواو حرف عطف آه، وإن كان الواو حرف عطف وإن حرف شرط جازم وكان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح في محل جزم بإ- بإن الكلام اسمها مرفوع بالضمة ناقصا خبرها منصوب بالفتحة كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح في محل جزم بأن آه، جواب الشرط آه، واسمها ضمير مستتر يعود على المستثنى على حسب جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان وحسب مضاف والعوامل مضاف إليه مجذوب الكسرة نحو خبر لمبتدا محذوف وذلك تقد... آه، محذوف بإيه يا جماعة محذوف بإيه
تقديره زي كده آه، الخبر ل... ل... لمبتدا محذوف إيه آه تقديره إيه ذلك آه ذلك إيه نحو آه إلا آه زيد آه، آه ما قام ما نفي قام فعل ماضي إلا تمام إلا زيد إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها وزيد فاعل مرفوع بالضمة وما ضربت الواو حرف عطف وما نافية وضربت فعل وفاعل إلا زيدا إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها وزيدا مفعول به منصوب وما مررت إلا بزيد الواو حرف عطف ما نافية مررت فعل وفاعل إلا أداة استثناء إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها وبزيد الباء حرف جر وزيد مجرور بالباء وعلى مجال الكسرة والمستثنى مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر آه إحنا هنوقف عند قوله هو المستثنى ها بغيره نقف لأن مش هناخد النهاردة المستثنى بغير يقول ما الذي يهتم به النحوي في أسلوب الاستثناء؟ يهتم آه، بضبط ما بعد أداة الاستثناء يعني النحوي أو النحو إيه شغلته ها إيه شغلته ضبط ما بعد أداة إيه؟ الاستثناء أولا الإثبات والنفي في أسلوب الاستثناء الجملة يا إما مثبتة يا إما إيه ولا في غير كده مثبتة يا منفية الكلام الموجب المثبت هو الكلام غير المسبوق بنفي او شبه نفي ايه النفي اللي هو النهي ما حضر طيب ايه ايه شبه النفي مم. النهي والاستفهام والدعاء
ده شبه النفي شبه النفي شبه النفي طب ما انا بقول اه بقول ايه الموجب المثبت هو الكلام الغير مسبوق بنفي او شبه نفي ايه شبه شبه النفي أو بنفي او شبه نفي ايه شبه النفي النهي والاستفهام والدعاء خلاص الن- يعني النفي معروف طيب ايه شبه النفي
تشبه النفي ايه الحاجات اللي تشبه النف... الن- الن- النفي النهي والاستفهام والدعاء هنبين دلوقتي ما جاء الطالب ما جاء الطلاب إلا زيدا آه، المثال جاء الطلاب إلا إيه زي ده مثبت ولا منفي ما فيش أي أداة قدامه لا نفي ولا نهي ولا استفهام أه؟ ولا دعاء فلم يسبق الكلام أداة نفي أين المستثنى منه الطلاب والمستثنى أه؟ زيد طيب ما المقصود بالكلام المنفي يعني إيه كلام منفي الكلام المنفي اللي هو إيه غير ال- آه، الموجب وهو الكلام المسبوق بنفي او شبيه النفي او شبه النفي اللي هو النهي او الاستفهام وده زي ايه مثلا ما قام القوم الا زيدا فما دي اداه إيه؟ نفي طيب قام فعل ماضي القوم فاعل وهو ايه المستثنى منه يعني ايه المستثنى يعني انا آه، زي زي اقول ايه مثلا جاء الطلاب الا زيدا آه، المستثنى منه ناس مجموعة حضرت وأنا بستثنى واحد من الحضور يعني المفروض يحضروا كلهم بما فيهم زيد لكن لما جاء لما زيد لم يأتي معهم قلت جاء الطلاب إلا إيه يبقى أنا خرجت زيد من فين آه ده يبقى استثناء هنا معناها يعني إيه؟ استثنيت زيد يعني لما أجي واحد يتكلم ويعمم قوله لا تعمم إيه استثني ما تقولش ده- الأخوة كلها آه، مش ملتزمة الاخوه كلهم جايين متاخرين ها ما ينفعش اقول ايه الاخوه كلهم جايين متاخرين غلط ها، او اقول او اقول ايه حضر طلاب الدرس اليوم لو كده ظلمت اللي حاضرين آه، قبل ما ها لكن لما اقول حضر الطلاب الا محمد عبد القادر واحمد آه، ومسلم كده فرقت معانا تمام قدر بحضرتك ما تشيلهاش يا احمد يا جماعه ف ده المشكلة أنهما اعتادا المجيء على صلاة العصر طب النهاردة الكوبري واقع ها طب والمرات السابقة كان الكوبري واقع واحدة المرة اللي فاتت ها واللي قبلها لا ما كانش واللي قبلها كله كان على العصر مستعمرها تقع لا ربنا يحفظ أهلها ربنا يحفظها ويحفظ أهلها منصوبين يا شيخ ها منصوبين على طول على طول آه المستس... دول دول المستثنى آه وانتم المستثنى منه اظن كده فهمتم اه اه ده خد بعضكم فكده ايه انتبهوا كده اظن فهمتوها اه المستثنى وصلت كده اللي ما جاش هو المستثنى اللي جاء هو المستثنى منه تمام آه آه، ما المقصود بكلامه اللي سبقت ولا يقول لك ما اه اه ما حضر الطلاب وبرضه برضه خلي بالك احنا ممكن نجيبهم ايه منصوبين اه وممكن نجيبهم ايه مرفوعين لو احنا آه خليناهم ايه آه خلينا اللي حضروا مثبت نقول حضر الطلاب الا فلان ده هيبقى واجب واجبين ايه النصب تمام يعني النصب في حقهم واجب لكن لو احنا قلنا آه نفينا بقول آه ما حضر آه ما حضر الا علاء و تمام ومجدي مبكرين تمام كده بدل على البدل يعني يجوز الخطا والنصب اه يبقى هنا يجوز رفع النصب تمام آه فوجود المستثنى منه في التركيب او عدم وجوده بمعنى ان الاستثناء تام او ايه ناقص ايه تام او ناقص المستثنى منه لو موجود يبقى تام معايا يا شيخ مجدي لو مش موجود يبقى ايه يبقى ناقص المستثنى منه لما اقول حضر الطلاب ده مستثنى منه لو جو لو موجود المستثنى ده اللي هو حضر الطلاب الا زيدا يبقى المستثنى ده ايه المستثنى هيبقى هنا ايه تام مثبت يبقى الاستثناء تام مثبت لما اقول ايه حضر الطلاب آه لم يحضر الا زيد يبقى كده المستثنى منه اللي هم مين الطلاب مش موجودين يبقى ده يبقى ده يسمى ايه استثناء ايه ناقص ايه الناقص فيه ان اللي ح- اللي هطلع منهم مش موجودين فسمي ناقص تمام يعني المستثنى منه متى يبقى تام لو الجماعه اللي هستثني منهم موجودين في الجمله يبقى اصبح تاما مثبت طيب لو الجماعه اللي هستثني منهم مش موجودين في الجمله اصبح ايه أصبح إيه؟ ناقص أحسنتم جزاكم الله خيرا أصبح أه؟ ناقصا نعود فنقول آه ما المقصود بالاستثناء التام الاستثناء التام أن, يذك أن, ي- أن يذكر في التركيب المستثنى منه خلاص والإ- آه مثل قام القوم إلا إيه زيد مين المستثنى منه هنا موجودين في الجملة ولا مش موجودين طب تمام يبقى ده اسمه ايه تام مثبت طيب آه ما, ما المقصود بالاستثناء الناقص المفرغ انا مفرغه من ايه من المستثنى منه عدم وجود المستثنى منه في الجملة بس أقول ما شاهدت إلا واحدا فين المستثنى منه هنا اليوم التقى الفاعل هنا ايه ماشي تقى الفاعل ايه هي الفاعل هي المستثنى منه هي المستثنى منه لا لا يا شيخ محمد انتظر لا لا انا ما شايف انا ها ايوه انا تاء الفاعل ما شاهدت انا تاء الفاعل هنا مش مستثنى منه لا لا
ها استثني منك أنا ايه استثنى من واحد ايه اه طيب هو الذي يراه ايوه هو ده يبقى المستثنى منه أيوة، عشان ما تغشش بتاء الفاعل ها مش موجود فالمستثنى منه غير موجود وفي هذه الحاله لابد ان يكون الكلام ها منفيا ما شاهدته تمام ويعرب المستثنى هنا بقى حسب ايه موقعه في الجمله إل لان الا تكون ايه ملغاه كانها مش موجوده ها لا تعمل ثالثا فهنا أما- ولما اقول ايه ما شاهدت الا واحدا واحدا هنا يعرب ايه مفعول به شيل الا يعتبرها مش موجوده شاهدت واحدا شاهد فعل ماضي تأتى الفاعل واحدا هنا ايه مفعول آه، خلاص بره الجمله انت هتقول عليها لا على أداة استثناء ملغاة لما نجي ن- ن- نعرفها أقول إيه أداة مستثناء أداة استثناء إيه ملغاة خلي بالك الدرس النهاردة ده هراجع لكم ح- هنراجع به الدروس الماضية كلها النهاردة الدرس ده هنراجع به الدروس الماضية كلها بإذن الله تعالى خليكم معايا تمام ثالثا الاتصال والانفصال بين المستثنى منه والمستثنى يعني ايه اتصال وانفصال المتصل هو إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه ده متصل ها ش- جاء الطلاب إلا زيد زيد ده من فين تمام خدوا بالك. لكن لما أقول احترقت الدار إلا الكتب
ليست من جنس الدار الكتب هنا ايه من جنس الدار دار اللي هي المباني والطوب نعم لا مش من جنس الدار يبقى اصبحت ايه ها يبقى يبقى المستثنى المستثنى منفصل عن ايه عن المستثنى منه امتى يبقى متصل معاه والعلاقه بتاعتهم وطيطه ها ده. لما اقول جاء العرب الا مجدي تمام يبقى ايه مجدي من جنس العرب لما اقول جاء العرب الا محمد عبد القادر محمد عبد القادر كده ايه ها مستثنى منفصل لانه هو صعيدي ها لا صعيدي محمد اه صعيدي فيبقى هي ايه هو مش من الجنس نفسه تمام آه لما اقول مثلا جاء القوم الا حمارا يبقى هنا ايه ها تمام آه وممكن واحد يبقى اسمه حمار في عيله كبيره اسمها عيله الجحش تمام ها آه، آه، آه، جلاله والله لا حول ولا قوه الا بالله جمع جاح الجحش ها تمام آه فالمتصل إذا كان المستثنى منه من جنس المستثنى منه آه مثل جاء الطلاب إلا أخاك فأخوك من جنس الطلاب لما بكلمك انت أما المنقطع هو إن كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه مثل قولك إيه احترقت الدار إلا إيه الكتب فالكتب مستثنى وليس من جنس المستثنى منه وهو الدار ومن هنا ن- نقول ها تم تقسيم أسلوب الاستثناء إلى الاستثناء إلى ثلاث واحد تام مثبت حضر الطلاب إلا إيه غالبا ده اسمه تام المستثنى من جنس المستثنى منه وبعدين ايه مفيش أداة نفي قبله ولا شبه نفي إذا المستثنى ايه تام مثبت طيب تام مستثنى تام بس منفي ايه اللي حصل ما حضر الطلاب ولا طالب المستثنى منه موجود والمستثنى موجود بس ايه في منفي في اداه نفي ما حضر تمام طيب ناقص منفي الناقص منفي اللي هو بيسموه او المفرغ ايه المفرغ مثل ما حضر الا طالب فين المستثنى منه فين ه- ه- هذا غيث مطر ها اللهم عل... اللهم كما علمت ادم وابراهيم علمنا وكما فهمت سليمان فهمنا اللهم اجعله غيث رحمه لا غيث عذاب اللهم كما علمت ادم وابراهيم علمنا وكما فهمت سلمان فهمنا يا علي معلمنا يا علي معلمنا يا علي معلمنا يا رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب ارزقنا الاستمرار في هذا الدرس يا رب اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب ارزقنا الإخلاص في هذا الدرس يا رب ارزقنا فيه الإخلاص وارزقنا فيه الاستمرار يا رب أبقي هذا الدرس ما أبقيتنا على قيد الحياة بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا من علمائك الربانيين واجعلنا من الدعاة المخلصين واجعلنا من الهداة المهديين واهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى في هذه الساعة التي أخبر فيها نبيك صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء فيها مستجاب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين وبعد آه نعود إلى إيه الى الدرس يبقى عندنا المستثنى ك- بإلا كم نوع يا جماعة ثلاثة تام مثبت تام منفي وناقص ايه منفي التام المثبت هو ان يكون آه المستثنى منه والمستثنى آه موجود في الجملة آه وكذلك لم يسبقه أداة ايه نفي الثلاث اساليب دول فيهم برضه اتصال وانفصال لا ما لسه المتصل مفصل في الاخير فقط ها التام المنفي هو ان يكون المستثنى منه حاضر والمستثنى والمستثنى غير حاضر بس في اداه نفي قبل ايه آه، في في الجمله طيب التام والناقص ده يا شيخ محمود يكون في ايه بقى النقص المنفي آه، في ايه بقى في المفرغ ايه المفرغ اللي هو النقص المنفي يعني ايه بغرض النقص المنفي يعني المستثنى منه مش موجود خالص امال ايه اللي موجود المستثنى فقط ما حضر الا طالبا والا ايه طالب
لا لا في الاستثناء ما والمستثنى حضر إلا طالب بس استنى سيدنا ما انا عارف يا سيدنا انا بسال عشان اثبت المعلومه آه. اسال اثبت المعلومه إيه. الحاله الاولى الحاله الاولى اللي هو التام المثبت واجبه النصب مع حضر الطلاب الا طالب آه، لا الا طالبا طالبا واجب النصب اللي هي التام المثبت طيب اذا كان تام منفي يقول ما حضر الطلاب الا طالبا او طالب يعني ايه بقى يجوز النصب ويجوز ايه الحالة الثانية حالة النفي يجوز النصب يا شيخ محمود ويجوز ايه يقول ما حضر الطلاب الا طالبا والا طالب يجوز النصب ويجوز ايه الرفع لا يا شيخ عبد الرحمن بس ويجوز النصب ويجوز البدل آه، ما هو- بقى ما هو الرفع.
ينفع البدل.
مع اقصد يعني اقصد ايه آه يجوز النصب ويجوز البدل فبيبقى بدل يعني ممكن يبقى بدل من مرفوع ويبقى ما بدل من ايه من منصوب بدل مرفوع بدل من مجرور تمام يجوز النصب ويجوز البدل ده في حالة ايه يا شيخ محمود التام المنفي اللي هو لا.
المقصود بالاتصال والانفصال ده لا لسه الاتصال والانفصال الثالثه ما الثالثه ما فيهاش ال- ال- المستثنى منه اه حضر ال- إلا طالبا.
آه، ال- الح- ح- التالتة دي ما فيهاش ايه يعني ايه اه, آه متصل متصل اذا كان المستثنى منه ايه ها آه من جنسه منفصل اذا كان المستثنى منه ايه كان من جنسه طيب الحالة الثالثة اللي هي ناقص المنفي بقى الناقص المنفي ما حضر الطلاب الا ايه ما حضر الا طالبا ما حضر الا طالب طالب هنا في اللحظه دي ها أه يكون لا اعرابه حسب موقعه من الجمله ممكن يبقى فاعل ممكن يبقى مفعول ممكن يبقى مجرور يعني مرفوع منصوب مجرور وصلت يا- ولا نعيد تاني ثاني
تاني يا شيخ محمود انا مش عايز حد يقوم مش فاهم
ده ال- منذ أن ذكرت الأثر بتاع الشيخ الشا... الإمام الشافعي والواحد إيه تعلم الأدب تمام الإمام الشافعي رحمه الله آه آه قال مسألة فقال فسأله طالب ما فهمها قال ما فهمت فأعاد عليه المسألة هل فهمت قال لا أعاد عليه 30 مرة 30 مرة والطالب كل مرة يقول له إيه ما فهمت ما فهمت قاعدة ال- ها تمام الاستثناء دي مهمة جدا في اصول الفقه جدا في اصول الفقه وفي العلم وفي ال- والكلام على المنبر وكله تمام ف فالراجل بكثرة قوله ما فهمت ها استحى وراح ماشي فقام الشافعي خلفه قال قال أراك است... آه، استحييت من كثرة ما فهمت قال نعم يا إمام قال اجلس فجلس به وما تركه حتى فهمها وحده ها شوف إخلاص الإمام الشافعي وده درس بقى لكل التلاميذ آه، درس لكل المشايخ والط- والمدرسين والدعاة انت صاحب رسالة المقصود من حضور الطلاب انهم ايه يا فاهموا احنا الواحد عندنا لو آه، كان الواحد لو واحد سأل آه، طالب سأله مرة واثنين يزهق يمل اه ده ما ضربهوش على رأي حسن حسن حسن مدرس انجليزي ده ما ضربهوش خدت بال حضرتك او عضه اه تمام كان في مدرس آه، رياضيات مدرس رياضيات في آه، في مدرسة مدارس بدر في السعودية مدارس خاصة حكى لي القصة دي الشيخ عرفة فالمدرس ايه جاب طالب شرح له المسألة فهمت يا ابني قال له لا شرحها له بطريقة أسهل شوية فهمت يا ابني قال له لا شرحها له بطريقة ثالثة أسهل وأسهل فهمت لا شرحها له بطريقة رابعة الدرج اللي قاعد عليه ممكن يفهمها ها فهمت قال له لا راح قام من المدرس وعض وعضه خلاه صرخ الدنيا كلها اتجمعت عليه ثاني يوم هناك يحبوا يعملوا في- المصريين في بعض مقالب وو- والوشاية وربنا يعافيك ها ال- بعض منهم إلا من رحم الله المهم جاء ثاني يوم كان مفتش جاي من الوزارة قالوا راحوا قالوا له المدرس اللي في الفصل ده بيعض الطلاب شاف الوشاية يا شيخ محمد قالوا بيعض الطلاب فدخل قال له آه، استاذ بلغنا شكوى منك في المدرسه انك حضرتك بتعض الطلاب ليه قال له حق دقيقه واحده راح جايب الطالب ده وحطه في التخته الاولى شرح له المساله فهمت يا ابني قال له لا يا استاذ شرح له طريقه اسهل فهمت يا ابني قال له لا يا استاذ الطريقه الثالثه اللي اسهل من الاثنين فهمت يا ابني قال له لا يا استاذ فشرح له بالطريقه الرابعه اللي يفهم الدرج اللي قاعد عليه قال له فهمت يا ابني قال له لا فالموجه اللي جاي من الوزاره قال له هتعضه ولا اعضه هتعضه ولا اعضه ها ها فالشاهد من الامر انا مش هعضكم ما تخافوش يعني ها فاسال يا شيخ محمود ومش هعضك يعني ما تخافش ها اسال يا شيخ محمود مش هعضك ها ف اه اه ف بنقول المستثنى بالا ده بنحتاجه في اصول الفقه وبنحتاجه آه في الك... اثناء الكلام مرة ده ده الا احياء فهو عارف ان المستثنى بالا منصوب فكل ما تاجي قدامه الا ينصب اللي بعدها ينصب اللي بعدها ملوش دعوه بقى ايه ها تام مثبت تام منفي ناقص ايه منفي مش فارقه معاه لكن لما نعرف ان ال- الاستثناء بالا ثلاثه فقط تام مثبت ايه تام مثبت يعني اولا ما فيهوش ت- آه، مثبت يعني ما فيش اداه نفي او شبه النفي ايه اداه النفي ادوات النفي المعروفه او شبه النفي ايه شبه النفي النهي او الاستفهام او ايه الدعاء ده شبه النفي تمام فبقول حضر الطلاب الا طالبا هنا ايه في اداه نفي في شبه نفي طيب وتام يعني ايه جمله مفيده لا وتام كمان المستثنى اه المستوى تام المعنى والمستثنى منه موجود اه هنا التام هنا في هذه الجمله برضو اللي بيقول ما حضر الا طالبا برضو دي جمله كامله تمام آه فالمستثنى منه موجود والمستثنى نفسه ايه ده دي الحاله دي تسمى ايه تام مثبت خلاص ال- الم- آه، اللي بعد الا بقى ده منصوب دائما ما حضر إلا طالبا ما ف... آه، ما- ما ما ما حضر الطلاب إلا إيه آه، حضر الطلاب إلا طالبا فهم الطلاب إلا محمود تمام فإذا آه يبقى إيه آه خلاص طيب آه التام المنفي ايه التام المستثنى منه موجود والمستثنى ايه الاثنين موجودين بس في نفي اداة نفي زي يقول ما حضر الطلاب الا ايه طالبا يبقى انا نفيت حضور مين يبقى انا نفيت حضور طالب واحد تمام آه هناك عملت ايه
ما ما يبقى هي دي حكم ال- آه، لا لا هنا ايه آه، نفيت حضور الطلاب كلهم و- واثبتت وجود ايه هناك اثبت حضر الطلاب وهناك اثبت المستثنى منه كله حضر الا واحد في في دي بقى ها العكس ما حضر الا ط- طالبا تمام واحد فقط هنا طالبا بقى اللي بعد الا في حالة النفي بياخد حكمين منصوب او بدل منصوب او ايه او بدل يعني لو ن- نصبته جاز لو قلت ما حضر الطلاب الا طالبا جاز لو قلت ما حضر الطلاب آه، الا طالب جاز لو قلت ايه ما شاهدت ما شاهدت الطلاب الا طالبا هنا طالبا ايه حكمها منصوب على ايه على استثناء وايه تاني وبرضه منصوبة على البدل بدل من المفعول اللي هو الطلاب ها ما مررت بالطلاب الا طالبا او الا زيدا او الا زيد ها ها بدأ روعة يا أبو علي رائع رائع رائع ها فبزيد أصبح ز- آه، إلا زيد زيد هنا بيجي بدل من إيه المجرور اللي هم مين الطلاب
شيخ حضرتك آه، السؤال اللي سألته لحضرتك اللي هو ال- بخصوص الاتصال لسه لسه ما وصلناش اتصال وزن حضرتك حضرتك ذكرت ان ال- ال- الاتصال والانفصال بيكون في ايه اللي هو الت- رقم ثلاثة اللي هو ايه الم- المفرغ او اللي هو النقص الشمالي.
لا لا لا لا لا سبق لسان الاتصال والانفصال بين المستثنى منه والمستثنى المتصل إذا كان مستثنى من جنس المستثنى منه لا فاستجاع الطلاب إلى أخاك والمقاطعة آه، فالك فال آه، فالكتب مستثنى وليس من جنس المستثنى منه وهو الدار ومن هنا لكن احنا بنقول لا ده ملوش علاقة باللي احنا كنا بنحكي فيه اه ملوش علاقة بالعراب اللي جاي بقى ناقص ومنفي الناقص والمنفي كده سيدنا التم المثبت م- م- منصوب على طول التام المثبت ده منصوب من غير كلام التام المنفي التم المثبت ده اللي هو المستثنى منه مذكور والمستثنى مذكور ايوه لا بس ما فيش أداة نفي التام المثبت يعني ايه تام جملة تام او المعنى تام ها وأداة النفي مش موجودة او شبه النفي تمام المستثنى منه والمستثنى والاثنين موجودين موجودين اه المستثنى والمستثنى منه حتى لو المستثنى منه مستتر مثلا او حاجه زي كده.
ما ما بس مستتر مش موجود اللي مستتر يبقى مش موجود لما بقول ما حضر ها إلا غالبا الا طالبا ما هو المستثنى منه آه آه آه هو بيتكلم في ال- التاني كده دخل في النفس آه، دخلنا في نفس لسه احنا هنتكلم في- ما تلخبطوناش هي ال- ها؟
هي بتكون بخصوص الت- التام المثبت للدقيقة بس سي...
يكون في منفصل وفي متصل لا انت آه، اعزل دلوقتي انت يا شيخ محمود سيبك من متصل وغير متصل سيبك زي متصل وغير متصل دي العلاقة مالناش علاقة بيها دي خالص اركنها على جنب إلا طيب احنا نستخدم السبورة المث ها
المستثنى بالله المستثنى بإلا تمام ينقسم إلى ثلاثة أقسام
تحت الالف بتاع الباء بيئة بيئة
تمام
الكلام بقى قبل إلا إما أنا تمام خلاص الحالة الأولى آه. تام مثبت خلاص الحالة الثانية تام منفي الحالة الثالثة ها ناقص منفي إذا كان عايزك تشيل من دماغك موضوع إيه متصل اركنها على جنب دي مالناش علاقة بيها دلوقتي التام مثبت يعني إيه ت- تام مثبت ها قول حضر ها الطلاب إلا طالبا حضر الطلاب إلا إيه طالبا حضر الطلاب إلا هنا الجملة تامة هذه الف- الفعل والفاعل ومعنى اه وال- وال- الفعل والفاعل دي نمرة واحد التمام ده والنقصان قبل إبنة مش طبعا بعد إبنة اه وبرضه من تمامها ان المستثنى من موجود والمستثنى موجود طيب دي معنى تامة طب هي معنى مثبتة مفيش أداة نفسي قدامها أنا أثبت حضور الطلاب أنا أثبت إيه هنا أثبت حضور مين الطلاب كلهم خدت بالك مفيش اداه نفسي وتم لا أنا أثبت حضور أنا أثبت المستثنى منه طب تم تم يعني ايه الحكم؟ تم تامة جملة تامة ما احنا الجملة يا تملة اه، اه، اه، أي جملة فعل وفاعل الاستثناء وإلا تلاقي الجملة حضر الطلاب حضر الطلاب فعل وفعل اه جملة تامة جملة تامة تمام احنا الجملة التامة اللي هي ايه يحسن السكوت عليها حضر الطلاب أول درس خدناه في نحن تمام ها فهنا عندي واحد عندي ايه دول الطلاب ده اسمه ايه مستثنى ها منهم خلاص عندي إلا دي إيه يا جماعة أداة ها الاستثناء ما هيبقى استثناء إزاي ما فيهوش أداة طيب عندي الطالب آه طالبا تمام خدت بحضرتك ده ايه بقى المستثنى يعني ايه المستثنى انا استثنيت ال- استثنيت الطالب ده من الناس دي فمعنى تامة معنى تامة ايه معنى تامة جملة أه ص- يحصل السكوت عليها دي الجملة التامة طيب دي تامة طب ايه معنى مثبتة اثبت لا اثبت حضور اثبت ها حضور المستثنى منه دي ده المثبت ده المعنى التام المثبت الاثبات انني اثبتت الحضور الطلاب ولا ما اثبتوش هنا اثبته ولا ما اثبتوش ماليش دعوه دي- ده كم من لم عشان ما تتوهش معاك العمليه هنا ايه معنى اثبتها يعني حضور الطلاب اثبته اللي هو المستثنى كل الطلاب حضرت واحد بس اللي ما حضرش تمام اللي هو مين المستثنى ال- المست... لا، المستثنى فقط ما حضرش لكن المستثنى منه حضر طلاب المستثنى منه ده اثبته خلاص انه حضر كل المستثنى منه حضر الطلاب ده معنى مثبت معنى ايه مثبت الا طالبا يبقى انا هنا المستثنى هو الوحيد اللي ما حضرش يبقى انا ايه معنى مثبت اثبت حضور جميع المستثنى منه يعني معنى كلمة مثبت أثبتنا حكم الحضور لمين للمستثنى منه المستثنى معنى مثبت أح... أه؟ اثبتنا حك... آه، الحكم للمستثنى منه سواء النوم من اي شيء ما قبل الا تمام اللي هو ما قبل الا وبكلام النحويين هتبقى ايه هي ايه يعني تام مثبت هي الجمله ها هي الجمله آه المثبت التي لم يسبقها نفي او شبه إيه؟ النفي آه المثبت الذي لم يسبق بنفسه المثبت الذي يبصق بنفي او شبه نفي اللي هو ايه النهي او الاستفهام او الدعاء او النفي نفسه طيب خلاص فيها حاجه دي يا شيخ محمود تمام ده مثبت ايه تام يبقى حكم الحكم هنا حكم المستثنى ايه بقى النصب لا وجوب النصب يبقى لا يأتي إلا منصوبا قولا واحدا ما فيهاش حكي الراجل مات وشايفينه مات يبقى ايه مات ما لهاش حكم تاني ها خلاص نيجي للتام المنفي يعني ايه تام الجملة تامة موجود المستثنى منه وايه المستثنى وهي جملة تامة يحضر سقوط عليه طب يعني يا منفي اه انا هنا بقى نفيت الحضور نفيت الحكم عن المستثنى منه هناك أثبتت الحكم لمين اللي هو الحضور هنا نفيت الحكم عن ايه فقلت ايه مثلا فبقول ايه ها ما حضر الطلاب إلا
نفس المثال عشان تمام إلا ايه طالبا أو طالب طيب قلنا الإثبات إني أثبتت الحكم لمين للمستثنى منه هنا عملت ايه في المنفي الجملة تامة اهو المستثنى منه موجود والمستثنى موجود عملت ايه في المنفي هنا نفيت ايه يا شيخ محمد الحكم عن ايه المستثنى فاصبح منفي الحكم عن المستثنى منه منفي فاقول ما حضر الطالب ما حدش حضر خالص الا طالبا طب ليه قلت طالبا وطالب لان هنا بقى في ال- في- في اللحظه دي بيسمى طب احنا قلنا ايه آه، آه، الطلاب اهو الطلاب ده ايه مستثنى ها منهم وطا... و... وال- والاثنين دول بتوع الطالب ايه ها مستثنى تمام الحكم بقى هنا هنقول الحكم الحكم جواز النصب او البدل فقول ما حضر الطلاب تمام الا طالبا او طالب فقول ايه ما حضر اداه نفي ما حضر فعل ماضي الطلاب فاعل مرفوع بالضمه الا اداه استثناء طالبا ها بقول لا بقول منصوب على الاستثناء دي يجوز الوجه ده يجوز ايه الوجه ده انه يبقى منصوب عليه الاستثناء طيب لو مضمومه طالب هتبقى بدل من الطلاب بدل من ايه ومعنى اقول البدل البدل بياخد ثلاث احكام لان البدل بيبقى تابع للمبدل منه تمام يا اما مرفوع يا اما منصوب يا اما ايه يا شيخ عادل مجرور يعني ايه مثلا لما اقول ها لما اقول ما ها رايت إلا طالبا
مفيش مستثنى منه تمام ده كده ناقص قلنا غير أه، رأيته إيه؟
لا ده احنا هنت ده دخلنا في موضوع تاني ها تمام آه آه تمام فبقول ايه رأيت
ما رأيته ما رأيت الطلاب إلا طالبا لا لا لا غير هنا لا، المستثنى منه موجود اهو الثاني ما كانش مستثنى منه موجود ما راى فعل ماضي ما ذات نفي راى فعل ماضي بتاع بتاع ال- الفاعل الطلاب هنا ايه مفعول به الا طالبا فطالبا هنا ايه ها آه آه لا لا لا لا مش ناقص نفي ناقص ليه والط- والمستثنى منه موجود يا شيخ علاء هنا طالبا يبقى منصوب على الاستثناء او منصوب على البدل لان الطلاب مفعول به وده بدل منه مفعول به منصوب وده بدل منه ايه منصوب فتتعرض طالبا على الاست... م- منصوب على الاستثناء او منصوب على ايه على البدل هتفهمها ازاي يا شيخ عادل يا شيخ آه، علاء لما اقول ايه ما مرر ها مررت بالطلاب الا بطا الا ايه طالبا او طالب اه كاني بقول ما مررت الا بطالب او ما مررت الا بطالب فهنا ما حرف جا- نفي مر فعل ماضي التاء تاء الفاعل الباء جار ومجرور طلاب الا اداه استثناء طالبا هتبقى منصوبه على الاستثناء طالب لا هتبقى م- مجروره على ايه على البدل يبقى في حاله التام المنفي يعني ايه تام منفي الجملة تامة يعني ايه تامة برضو موجود المستثنى منه في الجملة والمستثنى موجود في الجملة المستثنى منه والمستثنى
هنا طالبة منصوبة علشان ال- ع- على الاستثناء ال- الاستثناء الاستثناء ب- بإلا
مررت ما مررت خلاص ما مر طلابي طلابي جر ومجرور ماشي.
نصب مفعول به لا دي بالطلابي آه، آه، بالطلابي هنا ايه جار ومجرور خلاص انتهينا منها الا اداه استثناء طالبا مستثنى منه منصوب مستثنى منه صوب او طالب ينفع اقول طالبا وينفع اقول ايه طالب طالب هنا ايه بدل من ايه بالطلاب مجرور لان البدل تابع للمبدل منه بياخد حكم المبدل منه منصوب منصوب مفروع مرفوع مجرور مجرور خلاص اتفهمت الحتتين دول طب ايه الفرق بين التم المنف- المنفي والناقص المنفي؟ ايه الفرق بينهم دلوقتي؟
بس ما ذكرهمش ليه؟
لسه ما ذكرتوش التام المنفي آه التام المثبت والتام المنفي تقصد اه اه هنا تام مثبت لا دول بقى فاهمهم التالتة الناقص المنفي السيء لسه لسه ما اتكلمناش عنها لسه الناقص المنفي لسه هنتكلم عليها دلوقتي اهو خلاص نجي لايه للناقص المنفي منفي يبقى انا نفيت الحضور نفيت الحكم عن المستثنى منه ده معنى ايه منفي الم... احنا مش قلنا المنفي هنا هنا في هنا اثبتت ال- اه المستثنى منه هنا نفيت المستثنى برضو النفي هنا نفي عن المستثنى منه بس يعني ايه ناقص المستثنى نفسه منه مش موجود ناقص زي يقول ايه ما ما حضر الا طالب اول حاجه نفيت الحضور عن المستثنى منه اللي هم مين الطلاب طيب والطل... المستثنى نفسه اللي انا نفيت عنه الحضور ناقص يعني ايه ناقص مش موجود كنا بنطلع برحلات عمره بر ولما نستريح في استراحه ونجي نركب الاتوبيس كنت امسك الميكروفون كنا كنا كنا للمرشد اشرف هقول يا جماعه يا جماعه في حد ناقص في حد ناقص يردوا عليا بتوع الاتوبيس يا عم الشيخ محمود ما فيش حد ناقص بس فلان ما جاش ها وصلت ما فيش حد عندنا ناقص كلهم ناس محترمين ها فلان ما جاش فهنا ناقص المستثنى منه يعني ناقص يعني ايه ناقص مش ما جاش اصلا مش موجود ما ركبش الاتوبيس معانا تمام يعني ايه منفي مثبت اثبتت الحكم للمستثنى منه منفي نفيت الحكم عن ايه ما فمنفي ما- معنى يبقى فهنا بقى بقول ما حضر الا ايه طالب هنا حكمه ايه بقى حسب موقعه في الجمله شيء الا ويعلم
شيل إلا اه اه وشيل ما ما- هي ما- ما مش هتأثر بس شيلها شيل ما حضر طالب اعرب الجملة كده فاعل مرفوع فعل فاعل حضر فعل ماضي طالب فاعل مرفوع طبعا
ما رايت الا زيدا وصلت يا شيخ مجدي ها حاجة يقول مثلا ما رأيت إلا طالبا هدف الاستثناء موجود بس اللي انا اللي انا آه، هستثني منه اللي هم الطلاب مش عشان كده بيجي ايه ناقص عشان كده بيجي ايه ناقص فطلعت طالبا ايه مفعول به ما راى شيل شبر شيب ماء شيب ماء خليك آه، شيل ماء خالص رايت طالبا راى فعل ماضي التاء تاء ايه فطالبا هنا ايه مفعول به ما مررت ما مررت إلا بطالب مرة فعل ماضي التاء تاع ايه فاعل ها بطالب ها جار مجرور طب جا- طالب الجار مرجوع برضه شبه جملة في
لا لا جار ومجرور بس اعراب الا بقى أداة آه. فهنا في الحتة بيقول ايه إعراب إلا هنا ايه إلا أداة استثناء ملغى اه عشان بس اتكلم إلا هنا بقول ايه لما أجي أعرب الجملة دي شيخ عادل ما أداة نفي حضر فعل ماضي إلا أداة استثناء ملغاة عشان الجملة ناقص منفي ها ليه ملغاة ما أثرتش في اللي بعدها ها يعني بسلامتها دي وجودها زي ايه زي عدم وصلت طيب ما رأيته ما أداة نفي رأى فعل ماضي تأتى الفاعل إلا أداة استثناء ملغاة طالبا مفعول به منصوب ما مررت إلا بطالب ما ح- أداة نفي مر فعل ماضي تأتى الفاعل إلا أداة استثناء ملغاة بطالب جار مجرور مفعول ازاي
لا يا شيخ لا لا لا, لا.
ما تجيش غلط لا ما تجيش متعلق لما هو واقف.
مش زيها ايه يا شيخ كأني قلت مررت بطالبي مش انت بتقول طيب يا شيخ مررت كأني قلت بطالب يا مررت شيخ طالبا لا دي غير دي والمفعول به يأتي أصلا شوف مفيش اصلا مفعول بيه شبه جمله اصلا مفيش مفعول به بص.
ممكن تقول متعلق اهو اهو لا لا لا اهو اهو اهو اه اعرف مرة فعل ماضي يبني على الفتحة بتأتى الفاعل ال- ب- بطالب الجار والمجرور وشبه الجملة للجار والمجرور كلها في محل نصب مفعول ده به فين بقى مثل العرب دي يا شيخ ده عند مين العرب ده ده, آه ده الاعراب الاعراب ده اللي انت بتقوله لا يوجد الا عند محمد عبد الحي بقريه بنجر اربعه الزاهره شيخ هم اللي كده اخونا محمود واخونا محمود لا الازاهره الازاهره آه، اعلى من كده بكثير هم اساس اللغه هو المفعول به بيأتي جملة أصلا بيأتي جملة أصلا مين ال- ال- المفعول به- السؤال بقى هل بيأتي جملة أصلا اه ها- الله يفتح عليك يا شيخ ممكن ياتي كلام عن مصدر يعني مثلا ايه لو انت جبت جمله مصدريه الجمله المصدريه في آه انا في تاويل مصدر تقديره كذا اعرابه بقى منصوب بقى مثلا مفعول به آه.
ممكن انما شبه الجمله اصلا متعلق ممكن الشيخ هنا ممكن يبقى متعلق لكن ما فيش تعلق واحدة واحدة ولا بص الف- المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل بلاش بص بص بص. دقيقة واحدة أنا هريح الشيخ محمد ذهبت إلى المدرسة اعرف لا لا لا أنا عايز محمد عبد الحي يعرف آه، ماشي ذهبت إلى المدرسة آه هل هنا جار مجروح هنقول مت... في محل نصب مفعول به هتعرفها ازاي انت بس عمرك شفت اعراب اكتر من كده ليها إلى حرف جر والمدرسة اسمها اسم مجرور هل هقول شبه الجملة هنا في محل آه، نصب مفعول به اه يا شيخ انا ذهبت الى المدرسه اللي وقع عليه الذهاب اللي وقع عليه الفعل اللي هو فعل الذهاب المدرسه وقع فيه مش عارف ده مفعول فيه
انا اول مره اسمع ان الفرد بياتي بياتي جو- شبه جمله بس اول مره في حياتي بصراحة.
شبه الجمله اصلا عموما بيكون متعلق متعلق.
احنا اللي بنقول عليه شبه جملة زي ايه يا أخي شيخ محمد ها الخبر الخبر ممكن يأتي جملة او شبه جملة الحال تمام آه الحال قلنا ممكن يأتي جملة او شبه ايه جملة لا آه، التمييز يأتي جملة او شبه جملة لا اه تمام ممكن تبقى جملة نعتية تمام خدوا حضرتك لكن المفعول به هياتي جمله او شبه جمله هاتوا عضه هاتوا محمد عشان اعضه بس الان احنا الان الان هنراجع الان هنراجع نراجع الدروس الماضيه كلها ما حكم المستثنى بإلا للم... للاسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء دائما اللي هي إيه التام مس- إذا كان الاستثناء تاما مثبتا فبقول إيه ما حضر الطلاب إلا طالبا فالمستثنى منه موجود أهو واجب النصب على الاستثناء ما بقول ما فيش ما حضر الطلاب الا طالبا طالبا مستثنى منصوب وجوبا بقول كده في ال- في في الاعراب مستثنى منصوب وجوبا وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره أس- شوف الامثله من القران الكريم قال الله تعالى فانجيناه واهله الا امراته تمام ها تام مثبت كان إلا امرأته كانت من الغابرين وقوله تعالى ثم توليتم إلا قليلا تولى أنتم توليتم أنتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ها وقوله تعالى ولأغوينهم ها أجمعين إلا عبادك منهم إيه المقصود- من المت... من المستوعب المتوعد بالإغواء هنا إبليس نعم يا حبيبي الآيات يا شيخ امرأة- امرأته مستثنى م- منصوب اه وقليلا مستثنى منصوب وعبادك مستثنى منصوب منصوب بال- بإيه؟ بال- بال- بال- على الاستثناء
منصوب امرأته.
الهادي الهادي آه، ضمير امرأة امرأة ها آه، التاء هنا هي الفتحة على التاء ل- آه آه منصوب بالفتحة الظاهرة الهاء ضمير متصل آه مبني على الضم في محل إيه؟ جر مضاف إليه تمام زي إيه؟ عبادك الفتحة على الدال أما الكاف دي مالكش دعوة بيها الكاف دي ضمير متصل في محل آه، جر مضاف إليه فبقول عباد مضاف والكاف مضاف إليه وصلت يا شيخ محمود تمام قال أبو آه، تمام كل داء يرجى الدواء له إلا الفظ آه الفظ آه، الفظعين ها ميتة ومشيبا آه. تمام الحالة الثانية جواز نصبه على الاستثناء مع جواز اتباعه لما قبله يعني بدل على أنه بدل منه يا إما واللي هي إيه اللي قلنا التام إيه المنفي اسمع ما حضر الطلاب إلا طالبا أو إلا إيه طالب فبقول طالبا مستثنى منصوب جوازا وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره أو أقول إيه طالب بدل من من الطلاب مرفوع جوازا وعلامة رفعه الضمة إيه الظاهرة على آخره ها ما أكلنا الفاكهة أو أنا هجيب لك كل البدل أنواع البدل أهو ما أكلنا الفاكهة يا شيخ محمد إلا التفاحة التفاحة مستثنى منصوب وعلامة نصبه إيه الفتحة الظاهرة على إيه على آخره التفاحة بدل منصوب من الفاكهة وعلامة نصبه إيه؟ الفتحة الظاهرة على آخره إيه هو التفاحة بدل منصوب من التفاح آه. تمام لم يرصب من التلاميذ إلا تلميذا أو تلميذ هنا المستثنى منه التلاميذ موجودة والمستثنى موجود فبقول تلميذا منصوب مستثنى منصوب وعلامة نصب بتاع الظاهرة على غير. أو تلميذ ها تمام بقول ايه ها بدل من ايه من التلاميذ وعلامة ايه وعلامة جري الكسرة الظاهرة على آخره ومنها قوله تعالى فأسري بأهلك ها بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وفي قراءة أخرى إلا امرأتك تمام آه فبقول إلا أداة استثناء امرأتك امرأة مستثنى ب- بإلا منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والكاف إيه آه مضاف آه والكاف ضمير متصل في مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه امرأتك امرأة بدل م- مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره و- و- وامرأة مضاف والكاف إيه ومنها قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم ها فقليل مرفوع على أنه بدل من إيه من فاعل فعلوه قال البهاء زهير لا يبتغي الراجي إليك وسيلة إلا الرجاء وأنك المأمول تمام تمام الرجاء هنا منصوب على أنه بدل من إيه من وسيلة لأن لا يبتغي الراجي الراجي هنا إيه فاعل مرفوع طب ما ليه البدل هنا منصوب من ايه من وسيله ها اذا كان الاستثناء ناقصا منفيا الحاله الثالثه مثل ما حضر الا طالب ما رايتك الا سعيدا لن نتقدم الا بعلم فما حضر الا طالب طالب هنا ايه ها فاعل مرفوع حضر فاعل مرفوع بالضمه ما رايتك الا سعيدا سعيدا هنا ايه حال أنا لما شفتك كان حالك إيه سعيد طيب لن نتقدم إلا بالعلم بالعلم هنا إيه جار ومجرور ومنها في قوله الكريم آه، آه، في القرآن الكريم ما وقع آه، آه، آه، ما وقع الآتي مبتدأ مثل قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ هي مبتدا هنا مؤخر هي البلاغ على مين على الرسول على شبه جملة خبر مق- مقدم هي البلاغ على مين ما على الرسول إلا البلاغ طب ليه قلنا إلا البلاغ البلاغ أصلا مبتدا مؤخر والمبتدا دايما يبقى إيه هم على الرسول دي إيه شبه جملة خبر مقدم في محل خبر مقدم تمام ده المبتدا يبقى هنا ال- المستثنى جاء إيه مبتدا شبه هيجي خبر مفرد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإلا حرف استثناء ملغى مبني على السكون والإحسان خبر للمبتدا اللي هو إيه جزاء جزاء الإحسان تمام إلا الإحسان خبر مبتدا للمبتدا جزاء مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة ومثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول محمد رسول خبر خبر مفرد خبر جزاء الإحسان جزاء الإحسان الإحسان جزاء الإحسان أصلا مضاف إليه شيء جزاء الإحسان مضاف إليه التاني الأولانية خالص جزاء الإحسان إلا الإحسان, الإحسان التانية الإحسان مكسور مضاف إليه جزاء مضاف والإحسان مضاف إليه تمام هي جزاء الإحسان الإحسان فالإحسان هنا خبر جزاء الإحسان أصلا كده الإحسان جزاء الإحسان لا هنا خبر وليست مبتدا خبر جملة صحيحة جزاء الإحسان الإحسان
يعني ما ينفعش نقول الإحسان جزاء الإحسان لا ينفع بس في الآية دي لا في في الآية ال- ينفع بس في الآية هنا لا طبعا تمام آه ومثل قوله تعالى وما مع- آه آه خبر جملة فعلية وما محمد إلا رسول ها ده, ج- ده, ده الخبر المفرد احنا كده بنراجع الماضي ناخد خبر جملة فعلية قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده يسبح هنا ايه الا مع فين اداه استاء آه، فاع- آه، فعل وفاعل فعل ايه و- وفي محل ها في محل ايه رفع خبر خبر شيء لا آه، خبر آه، خبر ان وان من شيء الا يسبح تمام آه، خبر جملة اسمية اسمع ك- كما قال ربنا جل وعلا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فهو مبتدأ ثاني وجا وآخذ خبر مبتدأ الثاني وهو وآخذ آه خبر ايه خبر ما ما الموصولة مش ما اسم موصول مبتدأ ما و... والخبر بتاعها اللي هو الجملة الاسمية وصلت الشيخ محمد وانتهت معاك تمام طيب آه خبر شبه جملة وصلت الشيخ علاء خبر شبه جملة قال سبحانه وتعالى قال الله تعالى و...
في شيخ مالح الجزائري بتعمل عمل ليس فيه شيء آه؟
هي دي اخر دراستها خبر لي خبر ما ما إحنا- خبر ما دي آه، اللي هي هتعمل عمل ليس مالح الجزائري دي دماء الحجازية اه دماء الحجازية التي تعمل عمل ليس معذرة خلاص يا جماعة آه، اسم آه، خبر شبه جملة آه وما النصر إلا من عند الله هي أصل الجملة إيه النصر آه من عند الله النصر مبتدا مرفوع ومن جار وعند من جار ومجرور من عند تمام وشبه الجملة هنا إيه خبر تمام آه اسم ل- ل- لفعل ناسخ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ليس النار هنا خبر لإيه خبر إيه آه النار ليس النار آه اسم ليس مرفوع خبر للفعل الناسخ زي إيه هل كنت إلا بشرا كنت كان تمام ها والتاء اسمها وايه بشرة ايه خبرها فعل احنا بنراجع الماضي كله فاعلا مثل قوله تعالى وما آمن معه إلا وما آمن هي أصلا ايه آمن قليل فهنا ايه قليل هنا فاعل لايه لآمن وأداة الاستثناء ملغاه تمام نائبا للفاعل مثل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا لإيه ذو حظ آه وما يلقاها آه إلا الذين فالذين هنا نائب فاعل الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل ها آه ذو وما يلقاها إلا ذو برضو إيه نائب فاعل ثاني تمام مفعول به أمر ألا تعبدوا إلا إياه إياه احنا قلنا إياه دي دايما تأتي إيه مفعول تمام ومن قولت ولا تقولوا على الله إلا مع هي أصلا إيه لا تقولوا آه قولوا الحق أو لا تقولوا إلا إيه الحق أو قولوا الحق تمام إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب والحق مفعول به منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة مفعول لأجله لسه دي ما خدناش هناخدها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حالا مفردة حالا مفردة زي ايه وما نرسل المرسلين إلا مبشرين حالهم أثناء الإرسال ايه فين أيوة رحمة اه جملة حال حالا جملة اللي كان بيتكلم عليها الحال يأتي جملة فعلية ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق فالجملة الاسمية ايه جئنا ها المجيء و... والنون آه والناء ناء الفاعليه ها حالا جملة اسمية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن تموتن إلا وأنتم وأنتم ده مبتدا آه ثاني و آه مسلمون خبر مبتدا الثاني والجملة الاسمية ها في محل ايه نصب حال طيب مفعول مطلق مفعولا مطلقا إن نظن إلا ظنا ها مفعول به الثاني تمام آه وما جعل جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة آه أريناك الكاف هنا مفعول, مفعول أول مفعول به أول وفتنة مفعول به إيه؟ ثاني تمييزا فما يزيدهم إلا آه طغيانا كبيرا فطغيانا هي تمييز آه ظرف زمان إن لبستم إلا يوما لا قليلا ظرف زمان يوما تمام جار ومجرور ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق جار ومجرور بدل مثل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا إيه أنفسهم فأنفسهم هنا بدل من إيه من شهداء ولم يكن إيه لهم إيه شهداء تمام وشهداء هنا اعرابها ايه مين اللي يجيب لي دي استنى يا شيخ محمد ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم شهداء هنا اعرابها ايه يا راجل يا راجل وخبر يكون ياتي مرفوع عفوا يا شيخ يكون هنا هيبقى مبتدا مؤخر لا
مبتدا مؤخر ومبتدا برضه غلط يا شيخ محمد غلط يا شيخ محمد ها ولم يكن لهم شهداء يكن موجودة تصريف كان فهو اسم يكن مرفوع بالضمة هم- آه.
ما ايوه يا شيخ اسم كان مؤخر شهداء ايوه ماشي اسم كان مرفوع بالضمة ها طب خبرها فين لهم شبه الجملة لهم اه طيب انفسهم بقى ايه مرفوع عليه بدل من ايه من اسم كان بدل من شهداء اللي هو اسم كان المرفوع احنا مش قلنا البدل يتبع المبدل منه تمام طيب آه انه فاعلم انه لا اله الا انا فاتقون انا هنا حكم اعرابها ايه
بدل من إله بدل من إله يا ولد لا رائع يا محمود ها ما هو احنا بنقول بدل قبلها اصلا ما مكتوب بدل قبلها ها آه اللا إله إلا إيه أنت آه. إيه لا لا محمود ما ت- تستهينش ب- ب- بمستواه اعرب إله كده يا محمود أنه لا إله
يوضح الأول نوع الاستثناء
اسم إلا ها خدوا لنا فعل الجنس
مين وخدوا لنا فعل الجنس صح؟
لا لا خبر لا لسه خبر إن وخدوا لنا فعل الجنس لا لسه جاي اه طيب شايف شايف خبر إن منصوب بالفتح إن
خبر خبر أن منصوب هنا لا لا النفي للجنس ملغيش
لا مش إيه دي إلا الملغية مش لا أنه لا إله
آه، هنا لا النافية للجنس نا النافية للجنس بتعمل ايه تعمل عمل إن تنصب المبتدا اسم اسم اسم لا النافية للجنس ايوه طيب اللا إله إلا أنت هم. هي نفس القوى نفس آه، ن- بدل الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو بدل من إله بدل من إيه مم.
الله لا إله إلا هو هو بدل من إيه من إله- إله ها امم شيخ محمد ابو حي هو بدل من ايه
فلم اسم الإله الأولاني يا شيخ إله لأن اللي بعدها هو الحي القيوم
مم. بدل من ايه فلو أنت بدل اللي بعدها صفات أو أو مم.
دي ففخة هو الحي اه هو بدل من ايه آه، إله أو بدل من الله
مم.
يعني تبقى بدل من إله يعني ممكن نقول رد يا شيخ محمد يا شيخ محمد رد عليهم بدل من الله لو إله إلا الله. بدل من الله لو ايوه بدل من لفظ الجلاله الله مرفوعه طب ما هو مش ينفع هو لا إله إلا هو هو مضاف مم.
تبقى بدل من إله بس أنت بس أنت حطيت الله اللي هي بقى لو أنت شلت الله قولها لا إله إلا هو حطيت الله لأنك الله هو الحي القيوم لان لو قلت بدل من اله هنا اله منصوب
فهو منصوب الحي القيوم.
بلا النافية للجنس فهتبقى هو الحي القيوم لا- لو قلنا ايه لان الحي القيوم دي صفات لي هو وصلت بدل من إيه كده يا شيخ بدل إيه كده بدل من إيه بدل من لفظ الجلالة الله بدل من الله مش البدل يسبق المبدل منه مشرطة لا مش شرط شرط شرط نقرأ كلام صاحب التحفة يقول صاحب التحفة وأقول اعلم أن للاسم الواقع بدل إلا ثلاثة أحوال الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء الحالة الثانية جواز اتباعه لما قبل إلا على أنه بدل منه مع جواز نصبه على الاستثناء الحالة الثالثة وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبل إلا وبيان ذلك أن الكلام الذي قبل إلا إما أن يكون تاما موجبا وإما أن يكون تاما منفيا وإما أن يكون ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا ومعنى كون الكلام السابق تاما أي آه أن يذكر فيه المستثنى منه ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه ومعنى كونه موجبا ألا يسبقه نفي أو شبه أو شبهه آه النفي أو الن... واللي هو إيه النهي والاستفهام ومعنى كونه منفيا أن يسبقه أحد هذه الأشياء فإن كان الكلام السابق تاما موجبا وجب نصب الاسم الواقع بعد إلا على استاء نحو قولك قام القوم إلا زيدا وقولك خرج الناس إلا عمرا وفزيد وعمر مستثنيان من كلام تام لذلك المستثنى منه وهو القوم فهي في الأول والناس في الثاني والكلام مع ذلك موجب موجب لعدم ت- تقدم نفي أو شبهه آه، فوجب نصبها و- وهذه هي الحالة الأولى وإن كان الكلام السابق تاما منفيا جاز فيه الاتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء نحو قولك ما قام القوم إلا زيد فزيد مستثنى من كلام تام لذكر المستثنى منه وهو القوم والكلام مع زيد مع ذلك منفي لتقدم ما النافية فيجوز فيه الاتباع فتقول إلا زيد بالرفع لأن المستثنى منه مرفوع وبدل المرفوع مرفوع ويجوز فيه على قلة النصب آه، على الاستثناء فتقول إلا زيدا وهذه هي الحالة الثانية وإن كان الكلام السابق ناقصا ولا يكون منفيا كان المستثنى على حسب ما قبل إلا من العوامل فإن كان العامل يقتضي الرفع على الفاعلية رفعته عليه نحو ما حضر إلا علي وإن كان الكلام يقتضي النصب على المفعولية نصب نصبته عليه نحو ما رأيت إلا عليا وإن كان الكلا وإن كان العامل يقتضي الجر بحرف من حروف الجر جررته به نحو ما مررت إلا بزيد وهذه هي الحالة الثالثة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم